الفنان الأستاذ سعد عبد الوهاب أهلا بيك معنا في البرنامج اهلا بيك يا مدام سوسة آه، في البداية أدي فكرة لحضرتك عن هذا البرنامج أيوة.
بعمل معاك حوار بحروف اسمك طبعا الحروف المتكررة بنشيلها علشان التكرار آه، وبرضه بديك فرصة لاختيار مجموعة من الأغنيات بتبدأ أيضا بنفس حروف اسمك موافق؟
موافقون بعد ما تجيبيني قدام الميكروفون تسأليني موافق ولا لا
آه، نبدأ بالحرف الأول من حروف اسمك أستاذ سعد عبد الوهاب وهو حرف السين أيوة.
سؤال بحرف السين أيوة.
سبب ابتعادك عن الغناء منذ أعوام عديدة برغم من أن صوتك لا زال جميل الله يحفظك آه، بس ليه؟
انا بتغاظ قوي من السؤال ده لاني ما عمري ما ابتعدت ابدا هم 2000 أغاني يمكن بس- بره معلش لما يعني جاء ظروفي كده ان انا يعني يمكن الفنان الوحيد اللي سافرت.
اللي شط كده وطلع بره شوية لكن الفترة الحقيقة يعني بالأسف إنها خصبة جدا وإنتاجي فيها كتير جدا بس طب فين إنتاجك أستاذ لكن سعد؟
شوفي بقى أنا يعني بيني وبينك أهو على الملأ أيوه أنا رجعت مصر بإذن الله و... وهتشوفوا بقى يعني مستخدم هنسمع بقى أغاني إن شاء الله بس يا ريت ما تقولوش كنا مرتاحين منه لا أبدا إحنا يا.
في شوق الله لسماع يخليك.
أغانيك لا الجميلة والله أنا عازم بإذن الله يعني في حاجات كتير وخلاص وهبتدي يعني بمنتهى ال...
آه بس سبب آه، آه، سفر حضرتك وتركك لمجال الغناء وإقامتك في المملكة العربية السعودية كان إيه السبب؟
سافرت يعني كان هي اساسا كان حج وبعدين دعوه من الاذاعه و... وبعدين اهو سرحنا بقى يعني نقدر كده.
نقول إنك كنت بتعمل هناك في مجال آخر في الغنى برضو كنت بتغني مع يعني.
الاذاعه برضو ايوه كان وبعدين لما جيت تلفزيون بقى برضو وهكذا يعني آه.
ما غيرت جلدي يعني اه طب ليه وبعدين بقى يعني آه، دعيت من بلاد عربية كتيرة ف بقيت أروح هنا وهنا وهنا وكان يعني عملت لكل هذه البلاد يعني حاجات الحمد لله آه.
يعني لكن احنا نتمنى اننا نسمع هذا الانتاج الغزير زي ما إن شاء حضرتك الله.
بتقول من خلال اذاعه جمهوريه بإذن مصر الله، بإذن الله.
العربيه في جزء من اللي عملته بره فعلا بإذن الله أعيده هنا وفي حاجات لسه جديدة خالص يعني آه، أعملها إن شاء الله ان شاء الله نسمعها قريب بإذن الله آه طب لو نختار بقى اغنيه يا استاذ سعد عبد الوهاب ب- بتبدا بالحرف الاول من حروف اسمك وهو حرف السين هنختار يعني مش أغنية مهم إيه؟
تكون ليا أو لغيري يعني اه لاي حد بتبدا بحرف السين حرف السين حرف السين آه، في غنوة ليلى مراد آه، سنتين وانا حايل فيك نسمعها مع ممكن؟
بعض اه نسمعها مع بعض يلا
سنة وانا حايل فيك ودموع العين تناديك سنة وانا حايل فيك ودموع العين تناديك يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي سبب تعذيبي والاسم حبيبي سنتين سنتين وانا حايل فيك ودموع العين تناديك يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي سنتين فين عطفك عليا زمان فين عطفك عليا زمان يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي تنسيت
الفنان سعد عبد الوهاب بنصل إلى الحرف الثاني من حروف اسمك وهو حرف العين أيوة. وده في ايه كمان ربنا يستر أنا بخاف من اسئلتك دلوقتي لا الأسئلة سهلة جدا عودة إلى الوراء أستاذ سعد وتقول لنا آه، غنيت لأول مرة إمتى ومين اللي قدمك للجمهور يا قوت الله دي عاوزة بقى ذاكرة من حديد هي ما كانتش بداية حاسمة يعني كده كان في محاولات مني أنا شخصيا عشان يعني أدرك يعني إيه قيمة اللي أنا أقدر أعمله يعني لأن عادة في البداية بيكون ال- ال- ال- اللي هيتسمى فنان فيما بعد يبقى عنده شيء من الغرور او بتاع او التطلع لا انا حبيت اقيسها مقياس يعني صح فاذكر اني سجلت غنوه على اسطوانه لشركه كيروفون وبعدين استبعدتها أيوة ده كان سنة كام أستاذ سعد في ال- اخر الاربعينات يا ربي أيوة كان 49 حاجه زي كده أيوة
لكن هذه الغنوة مع أني أنا استبعدتها أخذها المرحوم الأستاذ محمد كريم كان يحبني جدا هو مخرج أفلام عمي كلها أيوة م- كل أفلام عبد الوهاب عاملها محمد كريم الله يرحمه فكان حتى وهو أنا صغير يشوفني يا سعد أنت لما تكبر شوية أنا عاوزك لفيلم وعاوزك لازم تمثل في السينما ومش هو كان يتكلم بالطريقة دي كده فكان برضه مشعشعها في دماغي كسينما مم.
لكن أنا في خاطري المزيكا قبل كل شيء حتى يعني المزيكا ثم الغناء أيوة يعني خلق الموسيقى ده عندي أهم آه، حاجة ده يعني آه يعني هو ده الشغلانة بتاعتي الموهبة آه الأساسية اللي عندك.
ال- ال- الهواية يعني أنا ما الهواية.
أعرفش آه، بقى موهبة موهبة دي تبقى من عند الله آه
ففعلا حتى وأنا طالب في الكلية في كلية الزراعة كنت كان هيتعمل لي فيلم
أيوة وكان هيخرجه كريم آه كان اسمه الحب الأول أيوة وبعدين جه في اخر لحظه بقى جه العم قال لي لا انت هتعمل لي نجم سينمائي انت مش ده هتفلح بعد عمك كده.
الموسيقار آه.
أستاذ عبد الوهاب أيوة فخليك لما تخلص الدراسه احسن طب- طبعا اتنكدت ايامها وبتاع لكن يعني عرفت ان الله حق مم. كملت دراستك وكملت ايوه والفيلم ده عمله جلال حرب آه كان مع رجاء عبده ومش عارف وساميه جمال وحاجات زي كده آه فتاجلت الايه عمليه العمل يعني لكن طبعا الفكره في الخاطر يعني آه فلما اتخرجت اخد آه، كريم هذه الغنوه اللي انا بقول آه، سجلتها انا ما كانتش في دماغي تعتبر يعني شيء ممكن يقدم للناس لكن كان بتنبئ عن انا اكون ايه يعني كصوت وكت...
آه.
وكتلحين يعني وبتاع آه.
فاخدها اداها لشركه اسمها شركه نحاس فيلم أيوة كانت من اكبر شركات الانتاج في هذا الوقت ففعلا تذكر هذه الأغنية أستاذ كانت عن النيل كانت عني كان احمد شفيق كامل زميلي في المدرسه وبتاع وكنا ايه نقعد نهبش كده يعني فكنت خدتها ولحنتها مش موجودة في الإذاعة لا لا مش كنا لا ما- مش سماها موجوده على لل- قيد الحياه يعني مش تمام. لكن أول أغنية بقى اتعرفت بيها أو الجمهور عرف من خلالها الفنان سعد عبد الوهاب كانت ما هو أغنية من إيه؟
خلال فيلم بقى كان فيلم إيه؟
اه لما عرفني على نحاس عملوا لي تيست يعني رحبوا جدا يعني بالرغم يقول لي غنوه يعني ما كانتش تعجبني قوي آه، آه، آه، عمل كان في آه، المخرج حسين فوزي أيوه كان بيحضر الفيلم وكان عاوز فيه بطلين جداد وصغيرين فلما شاف التست اللي انا عامله في استوديو نحاس تمسك بيه أيوة.
وكان عنده هو بقى كمان نعيمة عاكف كانت بتاعت أكروبات وشو وسيرك وحركات كده وبتاع فقال هم دول البطلين وكان أول فيلم فعلا العيش والملح وكان من خلال هذا الفيلم قدمت الأغاني الأولانية وعرف الجمهور آه، سعد عبد الوهاب آه.
آه، لو نختار بقى أستاذ سعد أغنية بتبدأ بالحرف الثاني من حروف اسمك وهو حرف العين هتختار أغنية إيه؟
حرف العين الحقيقة أنا برضو في نوع الأنانية أنا عاوز أقول حاجة ليا بس أنا مش فاكرها فهقول حاجة لشادية مثلا عرفنا خلاص عرفنا عرفنا خلاص عرفنا انك مشغول بنا وشفنا وشفنا الحب شفنا فعليك ينده لنا عرفنا عرفنا خلاص عرفنا انك مشغول بنا وشفنا وشفنا الحب شفنا فعليك ينده لنا من غير ما تقول لنا انك مشغول بيا من غير ما تقول لنا انك مشغول بيا عرفنا خلاص عرفنا عرفنا عرفنا من سلامك وذوقك وابتسامك ومن خيرة سكوتك ومن رقة كلامك عرفنا من سلامك وذوقك وابتسامك ومن خيرة سكوتك ومن رقة كلامك عرفنا من سلامك وذوقك وابتسامك ومن خيرة سكوتك ومن رقة كلامك حاجات نفهمها احنا وتحس بيها روحنا حاجات نفهمها احنا وتحس بيها روحنا من غير ما تقول لنا انك مشغول بينا من غير ما تقول لنا انك مشغول بينا عرفنا خلاص عرفنا عرفنا الفنان الأستاذ سعد عبد الوهاب بنصل إلى الحرف الثالث من حروف اسمك وهو حرف الدال آه، دور الأغنية الآن تعتقد أنه بيختلف عن دورها من الخمسينات
لا الفن دوره لا يختلف آه بس هو استعماله هو اللي يختلف أيوه يعني طول- يعني الهدف اللي كانت بتقدم آه.
الأغنية من خلاله في الخمسينات أيوة.
هو نفس الهدف اللي بتقدم الأغنية من خلاله الآن لا أنا عاوز أقول حاجة تانية عاوز أقول إن الأغنية لها وظيفة يعني هي فن يعني ترقق الوجدان آه، تزيل عناء الحياة مش الأغنية بس الأغنية والموسيقى عموما يعني أيوة.
آه، ترقق الشعور تحسن الأخلاق كمان أيوة.
يعني أنا من رأيي الأغنية لها أثر كتير في الأخلاق وفي شعور الإنسان وفي تصرفات الإنسان لكن توظيفها بقى أو اللي, اللي, اللي- اللي بيقوموا بيها أحيانا بيكون لها أهداف تانية بالأسف يعني أيوة.
أنا مش شايف إن الأغنية دلوقتي آه، بتؤدي هذا الغرض بتسمع حضرتك الأغاني الجديدة آه بسمح أنا الحقيقة مانيش ضدها آه بل بالعكس يعني من الطبيعي جدا ان الاجيال تحاول انها تغير او تضيف أو تخلق الجديد اه يعني مش ممكن ابدا اعيش انا على اللي عاش عليه ابويا ولا اللي يجي بعد يعيش على اللي انا عامله لا لازم الاجيال تغير بس التغيير ان لم يكن بفكر وبمثل برضه يبقى برضه يعني نوع من ال مش حاجه حلوه يعني اكيد في اغاني كتير بسمعها دلوقتي حاجات حلوه جدا وتعجبني لكن يخيل لي برضه لازم يكون في تعقل أكتر من كده شوية يعني بالصدفة البحتة أنا امبارح راكب العربية ومعايا ابني تين ايجر يعني يعتبر آه.
فحاطط في كاسيت- العشرينات من اه عمره.
في العشرينات آه.
مم.
آه، حاطط كاسيت فأغاني كلها طاخ طوخ صاخبة ورا بعض فبيقول لي يعني إذا كان ي- ما يعجبكش قافل يعني قلت له بالعكس أنا أحب أسمع عشان أعرف الدنيا بيجرى فيها إيه يعني فبعدين بقول له أنت إيه يعني يعني غنوة مرحة يبقى كويس غبر وسريعة كويس لكن يبقى كله طخ طوخ طخ طوخ كده قال لي الواحد بيسمع جو يعني لا بيفهم كلمة ولا بي بي بي بي بي بيثبت في نفسه لحن ولا حاجة قاعد سامع هيصة
تفتكر دي سمة العصر يعني يعني بيحب الإنسان دلوقتي إنه يسمع هيصة بالأسف يعني آدي التعبير اللي أنا سمعته آه لكن طبعا أنا لا أوافق على هذا يعني برضو الإنسان يحب الغنية يقيم الغنوة مثلا الهادية شوية تثري ال- ال- الوجدان.
آه، اللي لها معنى يعني مثلا أ- أ- أسرح معاها شوية دي ما فيهاش سرحان دي اللي نايم يفوق آه، يعني فإذا كان دي مفوقات يبقى كويس لكن ما لا حاجة لا علاقة لها بالوجدان ولا بالشعور ولا بحاجة أبدا يعني بس على فكرة في حاجة بقولها كمان بخصوص دلوقتي النهاردة كترة الندوات والأسئلة والمقابلات والمش عارف إيه بخصوص الأغنية والجماعة اللي بيعملوها قاعدين ماشيين في طريقهم مالهمش دعوة.
أبدا ال- ال- ال- القطر سكة حديد ماشي والباقيين قاعدين يتكلموا ويعقدوا ندوات ومقابلات وأسئلة وبتاع فمفيش التقاء أبدا يعني آه نختار بقى يا أستاذ سعد أغنية بتبدأ بالحرف الثالث من حروف اسمك وهو حرف الدال هنسمع أغنية إيه؟
ده ايه ده ده المسألة مستقصداني قوي مش لاقي غنوة من بتوعي أبدا تبتدي بالدال معلش في برضه غنوة اسمها دليل احتار بتاع أم كلثوم دي أموت فيها دي إذا نسمعها.
كان يعني جزء منها
مفيش بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي احتار تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول اقول امتى انا وانت هنتقابل نتقابل مع الايام اقول امتى انا وانت هنتقابل نتقابل مع الايام اقول امتى أنا وأنت هنتقابل نتقابل مع الأيام أول أنت أنا وأنت هنتقابل نتقابل مع الأيام ولما القرب يسمعنا أفكر في زمان بعدك ولما القرب يسمعنا أفكر في زمان بعدك وأخاف يرجع يفرقنا وهاجر واجبلت بعدك وخاف يرجع يفرقنا وهاجر واجبلت من بعدك ومن بعدك وشويلك وبين قربك وخوفي عليك دليل احضار دليل احضار وغير
آه، الفنان الأستاذ سعد عبد الوهاب بنصل إلى آه، حرف الب من حروف اسمك أيوة بصراحة تفتكر إيه السبب في قلة الأفلام الاستعراضية أو الغنائية الآن؟
هو الاحتياج بيكون أحد عوامل ال ال يعني إنشاء الشيء أو حصول الشيء يعني آه.
يمكن التلفزيون دلوقتي بينوب عن الافلام الاستعراضيه وعن الافلام الغنائيه كتير مم.
ليه في تمثيليات بيطلع فيها اغاني في آه، منوعات بيطلع فيها استعراضات كتير اعتقد دي آه، هي السبب ان ما فيش يعني افلام ما استعراضية.
اقدرش اقول السبب 100% لكن يعني اعتقد انها يمكن من عوامل الالتفات عن الاغاني عن الافلام الغنائيه آه.
بجانب ان يعني لو جه الستار ال- ال- اللي هو ممكن ي- ي- يتاخد مثلا كبطل لفيلم غنائي او بتاع مفيش مانع اه ما- ما ما- ما فيش مانع يعني تعتقد ان لسه مش موجود الفنان اللي يقدر انه يق- يقدم فيلم غنائي او فيلم لا استعراضي اكيد ناجح؟
موجود هي بس عمليه جرأه المنتجين يعني آه.
ان المنتج ي- يقول انا هاخد ده اه ما بقول لك يعني ممكن ياخد واحد ليه غير معروف خالص يعني بس يكون واثق الى انه ممكن يقدر يعمل منه شيء يعني بصراحة رأيك في انتشار أغاني آه، الكاسيت آه، ذات المستوى الهابط أو دون المستوى
قطعا دي مسؤولية خطيرة على عاتق الرقابة والرقابة لازم تكون أكثر من هذا حسما وحزما وشدة في انتقاء الكلام في عذر سمعته على أن الرقابة مهمتها بس أنها تشوف آه، ال- ال- ال- الكلام آه، من ناحية إذا كان فيه أنا ما أعرفش فيه إيه يعني بتراقب إيه وبتمنع إيه آه.
يعني بعد ما بشوف الكلام اللي بيطلع ده ايه اللي بتمنعه ما اعرف يعني احنا مش ضد الأغنية السريعة لا أبداً.
ولكن احنا آه، بنحافظ بالعكس.
على مستوى الكلام يعني بالعكس انا يعني ممكن اقول ان انا من اوائل من استعملوا الاغنيه السريعه يعني انا من سنين في الافلام وغير الافلام بعمل الاغنيه السريعه لكن مش السريعه الهايفه السريعه اللي لها معنى يعني مثلا دنيا ريشه في هوا غنوه خفيفه وصغيره ال- قلبي القاسي اليومين دول قلبي ماله مش عارف حاجات كتير عملتها يعني واعتز بصراحه بيها انا انا ما كنتش اعرف الا لما قيل لي ان انا من اوائل من عملوا هذه الاغاني لكن لما بت- تفحصي فيها تجدي فيها كلام وفيها معنى وفيها قيمة آدي المهم لكن أطلع ده النهاردة الك- ال- الغنوة تدور حول ثلاث أربع كلمات ويتكرروا ويلفوا ويلفوا ويدوروا ويا ريتهم على ويا مستوى ريت أبدا رفيع يعني أبدا أو أنا على مستوى مرة عادي حتى مرة واحد جاب لي كلام لمدامته يعني قال لي مدامتي بتكتب كلام فبدي تشوفه شفته ما عجبنيش أبدا وبعدين بالأسف لقيته مختوم بالرقابة فاندهش يعني ازاي الرقابة بتجيز كلام زي ده يعني دي مسؤولية خطيرة يعني طبعا أستاذ سعد عبد الوهاب بنختار بقى أغنية بتبدأ بحرف الب من حروف اسمك تختار أغنية إيه؟
آه، بي بي بي بي انت مستقصداني عشان ما اقولش غنوة ليا طب لا هقول لك برضه في غنوة ليا لكن تلحيني بس آه.
لفايدة كامل بتقول لي انسى وازاي راح انسى
بتقولي انسى وازاي راح انسى وقلبي لسه اماله فيك ما اقدرش اسلك عذابي يا حلا ودمعي غدا مدام شريك بتقولي انسى وازاي راح انسى وقلبي لسه اماله فيك ما اقدرش اسلم عذابي يا حلا ودمعي يغلى مدام شريك ايه ايه يعني دمعة الخد تجري ايه ايه يعني اه بالقلب تحكي يوم ما تصافيني يهمالي عمري والدمع يومها بالفرحة يحكي وتقولي أنسى وازاي راح أنسى
سعد عبد الوهاب نصل إلى حرف الألف من حروف اسمك سؤال بحرف الألف أيوة.
أتمنى أن يعود هذا التقليد
يعني ازاي تقليد تقليد يكون كان موجود في عالم الفن مش موجود دلوقتي لا كويس اللي قلت لي دي هو مش ضروري يكون تقليد لكن وضع أيوه كان زمان آه، حاجة اسمها معهد الموسيقى العربية كنا نعمل فيه البروفات بتاعت الأغاني أيوه وكان بجانب هذا كان مكان متسع وكبير جدا سواء في الجزء المسقوف أو الجزء اللي سموه كان الجنينة بتاعته كان مكان برح قوي وكان مكان لقاء لجميع الفنانين أيوه من مطربين عازفين ملحنين كتاب كلمة صحفيين هواة الفن محبين يعني كان كل- منتدى فكري يعني.
كان منتدى رائع دلوقتي ما اعرفش قفلوه وعملوه مسرح ولا ايه النهارده ما فيش حد يشوف حد ابدا وهي مش حكايه لقاء اللقاء ده كان له نتائج خطيره أيوة.
يعني كثير من الاعمال الفنيه الحلوه جدا نشأت في هذا المكان طبعا وتبادل خبرات أيوة، وتبادل تبادل آراء خبرات، و- آه، آه.
ووجهات نظر بالتأكيد يعني ما اعرفش النهارده مصر بتفتقد هذا يا رب يكون حد سمعنا دلوقتي ولا ما اعرفش مين الواحد يلجأ الى مين لازم يتعمل مكان مثل هذا ويكون يعود هذا يساعد الوضع على إبداع الفن مش عاوزه كلام آه. الفنان الأستاذ سعد عبد الوهاب سؤال آخر بحرف الألف آه، من حروف اسمك آه، حضرتك أب الولدين آه، أسلوب آه، معين تكون اتخذته في تربية أولادك وتعتبر آه، أو أنت في قرارة نفسك معتقد أن هذا الأسلوب هو الأسلوب السليم ونجح فعلا
اعتقد ان الاسلوب الاول او البند الاول انه يكون الانسان قدوه لعياله أيوه يعني انا لما أ- انهى الاولاد عن شيء وانا بعمله يبقى ما فيش صدق يعني ما فيش فدي نمرة واحد آه، حاجة تانية ان الانسان لا يتصور ان اولاده دول ملايكة او آه، معرفش إيه. لا برضه لازم يغلطوا فلما يغلطوا يسيبهم شوية يعني مش ضروري كل شيء اول اكش لا بالعكس يجب ان الولد يجد من خطأه آه، درس و- ال- آه، درس و- ويكون عنده وعي انه يعرف انه غلط ويعرف انه يصلح تديله فرصة لمعرفة آه.
خطأه لأن الإنسان مش دايم لأولاده فلما كل شيء أنا بالتوجيه أنا بالتوجيه على طول آه، طب وبعد إمتى هو سيعي أن يكون آه، يعني يحكم ويصلح اه يعني عايز هو اللي يكتشف الخطأ أيوة.
وبعدين هو اللي يصلحه أيوة.
مش انت اللي آه توجهه لا.
تفتكر؟
طبعا إذا ف- كان في إصرار يبقى موضوع آه، طبعا ثاني ده بقى آه.
يبقى لازم في تدخل من آه.
حضرتك الفلقة ما حصلش الحمد لله الفلقة دي الحمد لله آه، استاذ سعد عبد الوهاب مش هنسيب حرف الالف من حروف اسمك الا لما نعرف اخر اخبارك الفنيه ايه وخصوصا ان حضرتك اديتنا وعد بان احنا هنسمع حضرتك قريب والله قريب جدا ان شاء الله بل بالعكس انا قبل ما اخش الاستوديو كنت بتصل بالاستوديوهات آه، يعني ال- الحجز اه عشان احجز الاستوديو لل ربنا يديك الصحه وطولة العمر آمين. الله يبارك ونسمع فيك.
اعمال جميله آه، الله يبارك محرومين فيك.
منها من فتره الله يخليك ان شاء الله نختار بقى استاذ سعد اغنيه من آه، اغانيك بتبدا بحرف الالف انا عارفه إن حضرتك عندك وديها مني بقى المره دي يعني كده ايوه آه، اغنيه بتبدا بحرف الالف من حروف اسمك اليومين دول قلبي ماله نسمعها بقى.
قلبي ليه مش زي حاله دق دقه فيها رقه قلت قلبي اهدى رقه دي مثلا اضرب بها مثل للغنوه الخفيفه السريعه ولكن مع ذلك لازم يكون الكلام فيه معنى اكيد مش ممكن تكون هيصة وزنبريطة وطاخ طوخ طيخ كده من غير معنى نسمعها مع بعض.
اليومين دول قلبي ماله قلبي ليه مش زي حاله
دقي دقة فيها رقة قلت قلبي اجراله
اليومين دول قلبي ليه دقيت وزادت عليه وانشغل وشغلني بيه هو عاشق ولا ايه اليومين دول قلبي ليه دقيت وزادت عليه انشغل وشغلني بيه هو عاشق ولا ايه يا ترى ايه اللي جاله قلبي ليه مزين حاله يا ترى ايه اللي جاله قلبي ليه مزين حاله
جات لي دقة فيها رقة قلت قلبي اتغرقت
مين يا قلبي مين حبيبك مين هيبقى من نصيبك مين يا قلبي مين حبيبك مين هيبقى من نصيبك واللي قايد نار لهيبك واللي قايد نار لهيبك راح يصونك او يسيبك مين يا قلبي مين يا قلبي مين حبيبك مين هيبقى من نصيبك مين يا قلبي مين حبيبك مين هيبقى من نصيبك واللي قايد نار لهيبك واللي قايد نار لهيبك راح يصونك او يسيبك مين يا قلبي